انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
كان زمان لما يهلوا على المسرح هما الفرحة اللي بجد
شوف مين يا وعدي كان زمان أشهر ثنائي في السينما المصرية يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة كان زمان يتلموا حوالين الراديو عشان يسمعوا ساعة لقلبك موت انت نايم يا حبيبي كان زمان بطلوا ده واسمعوا ده ياما لسه نشوف وياما الغراب يا وقعتونا جوزوه أحلى يا ماما ويا ترى من هي اليمامة كل حاجة هتعرفوها في كان زمان مع بوسي الخطيب على تسعينات FM
كان زمان مع بوسي الخطيب كل يوم أربع الساعة ثلاثة ونص العصر على تسعينات اف ام
يا مساء الجمال والسعادة على كل مستمعين تسعينات FM معاكم النهاردة بوسي الخطيب وحلقة جديدة من كان زمان كان زمان النهاردة هنرجع فيها في حلقة مميزة جدا عن آه الكوميديا مرة تانية هنرجع تاني للكوميديا آه بس النهاردة الكوميديان اللي معانا كوميديان كده ليه طابع خاص حاجة كده عاملة زي الفاكهة في الأفلام لها طعم ولها شكل و- ولون مميز النهارده معانا معلم السينما المصريه اللي ابدع في دور المعلم الجدع الطيب وتميز فيه جدا ومحدش بيعرف يعمل الدور ده الا هو معانا النهارده آه، هو ما كانش بطل لكن كان آه، بيسند البطل وكان دوره آه، محوري جدا ورئيسي جدا في الفيلم وكل اللي قاعد بيستنى قفشاته ويستنى افهاته علشان خاطر يسمعها ويضحك عليها آه، معانا النهارده الراجل اللي لما كان يعمل امي ولا يعمل هو ما بيعرفش يقرا ولا يكتب يقنعك جدا ان هو فعلا انسان جاهل
طمسوا عين سكون اه بفتحة باء ألف مادة اه نون ضمتين أن حناشن
يا سلام بقى لما يعاكس الست بتاعته ولا الست اللي بيحبها ولا اللي ماشيه في الشارع كان بيديها اجمد افيه في الدنيا ويقول لها
يا صفايح الزبدة السايحة يا براميل القشطة النايحة يا حلو يا نور ما هذا السكون
يا سلام بقى يا سلام بقى لما تاخد الرجوله بقى ويصمم على رايه ويبقى في ابن حميده زي ما نشوف دلوقتي كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا حنفي خلاص هتنزل المرة دي
هتنزل المرة دي صاحب أحلى وأجمد إفيهات اتقالت في تاريخ السينما المصرية مش بس هو اللي بيقول الإفيهات ده هو اللي صنع الإفيه هو اللي عمل له شكله عمل له منظر وعمل له طريقة ما تلقش إلا على عبد الفتاح الأسري في ناس بتقول عبد الفتاح الأسري وفي ناس بتقول عبد الفتاح القصري فيعني اللي حابين نقول بيه هنقوله النهارده آه، معلم السينما المصريه آه، شكله المميز بقى هو كان قصير آه، جسمه ممتلئ شعره ناعم عنده حول كده شويه في عينيه آه، كان بيديله شكل مميز كده ويعني منظر كاركتر كده آه، حاجه كده يعني آه، يعني هي متفصله على عبد الفتاح آه، القصري آه، كان لايق قوي في شكل ابن البلد آه، الطيب و- والجدع وساعات المشاكس وساعات الحبيب اللي يموتك من الضحك لما يجري ورا حبيبته في الافلام تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن اسرار وكواليس وحاجات كتيره مش هتعرفوها الا في كان زمان على تسعينات FM يلا بينا نطلع فاصل
أيها الصياديون يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي تو نورماندي two إلى أصحابها الجدد حسن أفندي وابن حميدو أفندي
والان ايها الاخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والأوان أسلم حسن أفندي القبطان وابن حميد أفندي القرصان المفتاح الذهبي للباخرة العظيمة نورماندي تو تو
تو والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراكي ومرساكي
ولد عبد الفتاح الأسري سنة 1905 في حارة اليهود بالحسين آه، والده كان آه، تاجر ذهب يعني كان من الأثرياء آه، دخل عبد الفتاح ال- الأسري لمدارس الفوري الفرنسية آه، قعد فيها فترة طويلة جدا لدرجة أنه أتقن اللغة الفرنسية تخيلوا أن الراجل اللي دايما يطلع بأدوار ابن البلد والجاهل وأدوار كتيرة جدا ما ما فيش العامل اللي ما تلقش عليه على أنه فعلا آه، من آه، أولاد الأثرياء وأنه بيتقن اللغة الفرنسية ده إن ده اللي يدل على أنه فعلا ممثل قدير جدا قدر يتقن دوره لدرجه ان انت آه، تقتنع فعلا ان هو لا ما ده ابن بلد و- و- وده اكيد معلم من معلمين السوق يعني الناس العاديه اللي كانت موجوده في الوقت ده آه، اول ما ابتدى بقى يبقى شاب كده و- وطلع من المدرسه ال- الفرنسيه آه، والده كان عايزه يشتغل معاه في محلات الذهب آه، فعلا اشتغل معاه فترة لكن آه، عبد الفتاح كان بيحب آه، انه يسهر مع اصحابه كتير قوي ويروح مسارح الهواة زي آه، بتاعة فؤاد الجزائري وكل يوم نفس الحكاية وكل يوم سهر آه، الموضوع خد معاه شكل تاني خالص يعني م- هو كان بيروح علشان يستمتع وعلشان يت... يعني يخرج مع اصحابه لكن هو حب التمثيل جدا وحب ان هو يشتغل المهنة دي طبعا لما راح لوالده وقال له انا عايز اشتغل ممثل صار في وشه وقال له ازاي احنا ابننا يبقى ممثل انت بتتكلم ازاي المهم سابه عبد الفتاح الاسري وساب البيت وده كان و- ونتيجه ده ان ابوه فعلا حرمه من الميراث وطرده بره البيت آه، ابتدى بقى عبد الفتاح يشتغل في آه، آه، فرق كتير آه، زي فرقة عبد الرحمن آه، رشدي وبعدها اشتغل في فرقة آه، فاطمة رشدي وابتدى يمثل آه، على مسارح الهواة آه، والمسارح الشعبية طبعا كل ده من غير أجر بعد كده وبعد فترة انضم لفرقة جورج أبيض مش أي حد ينضم لفرقة جورج أبيض لازم يكون ممثل وممثل شاطر جدا المهم انضم فعلا عبد الفتاح الأسري لأنه كان يعني شاطر وكانوا شايفين فيه موهبة جامدة جدا وفعلا آه، انضم لفرقة آه، جورج أبيض وعند جورج أبيض بقى كان ليه حكاية عجيبة قوي آه، وهو بيمثل آه، يعني دور في مسرحية آه، من مسرحيات جورج أبيض وكان الدور فيه هو هيمثل فيه دور تراجيدي يعني دور يعني آه، دراما آه، فكان كل ما يتكلم الناس تضحك كل ما يقول حاجة الناس تضحك كل ما يتحرك حركة الناس تضحك اما بعد كده خدوا آه، جورج ابيض في الكواليس ويعني وزعق له جامد انت ازاي اللي ما بتلتزمش بالمشهد انت ازاي بتضحك الناس قال له طب انا يعني هعمل ايه يعني الناس عايزه تضحك ليه هبكيهم وكان نتيجه الكلمه دي انه خد قلم على وشه وطرده جورج ابيض الألم ده بقى كان نتيجة تحول ونقطة تحول في حياة عبد الفتاح الأسري ال- الألم سمع في الصحف كل الصحف بتتكلم عن آه، جورج أبيض وعن الممثل الشاب اللي عارض جورج أبيض في التمثيل وعن اللي حصل في كواليس المسرحية آه، خلى نجيب الريحاني آه، يلتفت إليه ويقول لمدير مسرحه يدور عليه ويجيبه علشان يشتغل معاه وفعلا انضم آه، عبد الفتاح الأسري إلى آه، فرقة نجيب الريحاني أعجب بيه جدا وبمهارته في التمثيل وقدرته على أداء أدوار متنوعة خاصة ابن البلد والعامل البسيط والراجل الجدع آه، عمل معاه آه، مسرحية البنديرة والجنيه ال- المصري سنة 1926 آه بعد كده بعد ما توفى بقى نجيب الريحاني آه حصل خلاف بينه وبين بديع خيري آه على النصوص وعن عن الاداء وعن طريقته في الاداء المهم ساب المسرح وراح آه اشتغل مع آه فرقه اسماعيل ياسين آه، اداله فرقه اسماعيل ياسين آه، احساس انه طبعا المسرح كوميدي قوي واسماعيل ياسين طبعا مسرحه كوميدي من ال- من ال- من الالف للياء فاداله مساحه كبيره انه يمثل براحته وانه يقول الافيهات اللي هو عايزها ومن هنا كونوا ثنائي جامد جدا هو واسماعيل ياسين آه، كان اول اعمال السينمائيه لعبد الفتاح الاسري هو المعلم بحبح سنه 1935 آه، بعد كده عمل سلسله مميزه جدا مع اسماعيل ياسين آه، ابن حميدو طبعا ال- الفيلم المشهور جدا آه، اسماعيل ياسين في حديقه الحيوان آه، مثل معاه برضو في اسماعيل ياسين آه، في آه، مستشفى المجانين المهم مثلوا مع بعض وعملوا ثنائي آه، جامد جدا آه، زي ما قلنا ان شكل آه، عبد الفتاح الاسري خلاه ياخد آه، طبع مميز هو طبع ابن البلد آه، هو بيعرف يعيش في الشخصيه دي هو بيعرف يعيش في الشكل ده لدرجه انه فعلا قلع البدله وعلى طول كان بيلبس الجلابيه وعايش على طول بالجلابيه وكان يقعد على طول على القهوه هو خلاص متعايش مع شخصيه آه، ابن البلد وكان يقول الإفيهات واللزمات آه، في المشهد محدش يعرف يقوله غير عبد الفتاح الأسري هو عامل ال- الإفيه واللازمة على مقاسه على شكله هو لو حد تاني قالها مش هينفع فعلا شخصية مش هتتكرر في تاريخ السينما المصرية عمل ثنائي مميز جدا مع زينات صدقي واحلى افيهات واحلى آه، فعلا يعني آه، افلام اتعملت مع زينات صدقي طبعا دايما معاها ال- المشاكس آه، معاها لا اما تطلع حماته لا اما تطلع مراته لا اما تطلع الست اللي مجنناه ومدوخاه ومش عايزه تخليه يبقى يوصل لحبيبته طبعا في فيلم القلب له احكام لما كان طالع الحانوتي واشهر آه، مقطع واشهر افيه قاله لها يا ارض اخسفي ما عليكي طبعا آه، وقعدوا الاتنين يتبرزوا مع بعض طبعا هي بخفة دمها وطريقتها آه، برضو نفس الحكاية العفوية والجدعنة وبنت البلد فتخيلوا الاتنين قصاد بعض كانوا يعملوا ايه كانوا بيعملوا كيمياء جامدة جامدة جدا أثناء المشهد تعالوا بقى نطلع فاصل ونشوف احلى مرافعه اتعملت واظرف مرافعه اتعملت في تاريخ السينما المصريه يلا بينا نطلع نشوف الفاصل ونرجع تاني
تمثيل القضية ينص على عدم إقامة أي نوع من المباني في حتة الأرض دي استأنف يا حضرة الآب استنى يا حاج الحاج عبد العزيز تجاهل النص اللي في العقد ومن غير ما ياخد رأيي حاول بل ابتدى فعلا يقيم حيطة هتسد عليا الهواء وتمنع عني الشمس استأنف يا حضرة الآب وبعدين معاك اتفضل يا سيد عمر وأنا أطلب من المحكمة الحكم بمنع إقامة الحيطة وهدم الجزء اللي تم بناؤه فعلا استأنف بقى يا حضرة الآب اتفضل اتكلم يا حضرات المستشارين يا سيد الرئيس مستشارين ايه؟ المحكمة ما فيهاش مستشارين وماله يا حضرة الآب؟ كل شيء فضلتك أرجوك تتكلم باختصار ومن غير مقدمات يا سيد الرئيس قضيتنا اليوم هي قضية الحق ولقد ظهر الحق وزهق الباطل إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل دئيم اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية قتل الأخلاق قتل الشرف قتل المدنية والمعمار قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا
احلى في قاله لما قال جه الحق وزهق الباطل آه، جميل في كل افهاته جميل في كل آه، الكلام اللي بيقوله وبيقوله بطريقه تخليك فعلا لحد دلوقتي انت بتضحك وبتستمتع لما بتتفرج على آه، عبد الفتاح الاسري آه، طبعا آه، لما عمل فيلم سكر هانم وده كان اخر افلامه آه، مع عبد المنعم ابراهيم والدور الشهير اللي عملته فتافيت السكر هانم والغزل الجميل اللي كان ما بينهم والطريقه الجميله اللي كان بيكلمها آه، فيها وكان بيقول لها اشهر مقطع في السينما المصريه
مفيش حد هنا ولا ايه؟
ايه ده يا عادي ده داخل تنعر كده ليه
ايه الحرمه الملخفينه دي؟ عدم المؤاخذه في الزقوم تقعد ازاي قدام واحده ست محترمه وهي واقفه يا عديم الاتيكيت ما هو بس اخرس جاي ليه عايز ايه في ايه حلمك شويه الحلم سيده الاخلاق وتعرف منين الاخلاق يا مجرد من الاخلاق داخل هاجم عليا لا حصدور ولا دستور عايز تتهجم عليا ده انا هجيب لك بوليس الاداب ليه بس؟
ازاي تتهجم على واحده ست
ست انا مش شايف قدامي ايها الست ده انا جنب منك ابقى مارلين مونرو ليه انت عميت ما انت شايف القوام هو في الحقيقه قوام عاوز بردعه ولجام شتى
آه، بعد ما عمل يعني عمل افلام سينمائيه كتير برضو عمل آه، مسلسلات اذاعيه عمل مسلسل اذاعي اسمه ابو سريع عامل خنفس وده كان مع ساميه رشدي وعايده كامل وانور آه، محمد وكمان عمل ساعه لقلبك آه، حلقات اسمها المتدهول وحلقات اسمها صواريخ
ايه في حاجه بتندهل يا استاذ لسه اما نقدم التمثيليه قبل يا استاذ قصر ابو سريع الله ما قلنا نعم من فضلك يا استاذ ابو سريع تمثيليه كتبها عبد الفتاح مصطفى ويخرجها محمود السباع
كويس كده يا ست ام كاموليا اهي الساعه قربت على سبعة وست كاموليا بتاعتك ما جاتش يعني العريس اللي جاي الليله دي هيخطبها هي ولا هيخطبنا انا
حياة عبد الفتاح الأسري مليانة بالمواقف الكوميدية يعني بيقول في مرة من المرات آه، كان راكب الترام وبعدين هو سرحان آه، على جنب كده وجنب الشباك وبيفكر في حاجات بيفكر في الدنيا بيفكر في ح- حاجة خاصة بيه المهم مرة واحدة قام جت ست جنبه وراجل ويزعقوا فيه ويشتموه وانت بتعاكس مراتي والراجل ده بيعاكسني انت راجل مش كويس انت راجل هو مش فاهم في ايه ايه اللي حصل انا ما عملتش حاجة انا قاعد في حالي في ايه يا جماعة انت عمال تبصلي بعينك دي وطول الوقت عمال تبصلي ومفيش ادب انت ما بتختشيش والكلام بتاعهم ده المهم قال لهم يا جماعة انا احول وعينيا بتبص الناحية التانية غصب عني اعمل ايه يعني وكان موقف كوميدي رهيب جدا يعني نجي منه بأعجوبة كان هياخد علقة سخنة جدا آه على الرغم من أن عبد الفتاح القصري آه حياته مليانة مواقف كوميدية عمل أفلام كوميدية لا حصر ليها عمل فوق المية فيلم آه، مع سو- آه، مع ثنائي كتير جدا مع نجوم كبار جدا من نجوم الفن الجميل وزي ما قلنا هو كان يعني رغم ان هو كان سنيد للبطل الا انه كان دوره مهم جدا يعني في ولا ولا مره طلع بطل لفيلم لكن كان دوره مهم جدا الا ان حياه عبد الفتاح الاسري آه، ما كانتش يعني بالشكل الكوميدي هو كان بيحب يضحك الناس فعلا وبيحب يشوف الناس مبسوطه لكن حياته آه، ما ادتلوش ده انتهت حياته بشكل محزن جدا وبشكل قاسي جدا آه، عبد الفتاح الأسري كان بيمثل في مسرحية من مسرحيات آه، إسماعيل ياسين وهو واقف على المسرح مرة واحدة السكر ارتفع جدا آه، مرة واحدة الدنيا ضلمت مش شايف حاجة آه، عمال يقول أنا اتعميت أنا مش شايف أنا مش شايف والناس تضحك يا جماعة أنا فعلا مش شايف والناس مفكرة إن ده يعني جملة في الرواية وطريقة وطريقة عبد الفتاح الأسري الجميلة والناس عمالة تضحك ومبسوطة جدا لحد ما لاحظ إسماعيل ياسين إن فعلا في مشكلة وإن عبد الفتاح الأسري فعلا مش شايف قام سحبه آه، للكواليس بالراحة من غير ما حد ياخد باله أو يحس وفعلا اكتشف إن فعلا عبد الفتاح الأسري أصيب بالعمى وجابوا له الدكتور وودوه المستشفى وقعد فيها فترة لكن هو فعلا آه، أصيب بالعمى آه، يعني حقيقي مش بيشوف آه، عبد الفتاح الأسري احنا عارفين ان هو آه، كان آه، يعني والده وعنده أملاك ومن الأثرياء هو أرستقراطي يعني من من عيلة أرستقراطية آه، اتجوز ثلاث مرات لكن في كل مرة ما كانش بينجب المرة الرابعة آه، اتجوز بنت أصغر منه بعشرين سنة آه، هي كانت الممرضة بتاعته آه، لما أصيب بالعمى آه، ابتدت تغير معاملتها معاه وابتدت ان هي تزهق منه وكان في صبي يعني ولد آه، يعني في سن الشباب هو كان بيرعاه من وهو صغير وكان بيحبه جدا وكان هو اللي بيجيب له طلباته وكان ملازمه آه، في كل معيشته آه، ال- إن الخيانه في الموضوع واللي اثر فيه آه، عبد الفتاح الاسري ان آه، هي آه، اتطلقت منه واتجوزت اتجوزت ال- الولد ده مش بس كده آه، ده كمان مضته على كل ممتلكاته وفي حوار بيقول او في يعني آه، كلام بيتقال ان هي ان هو قعد معاهم في اوضه من الاوض اللي موجوده في شقته يعني هي عطفت عليه ان هو يبقى موجود يعني وفي يوم من الايام حبت ماري منيب وحبت آه، نجوى سالم ان هم يروحوا يزوروه لكن زوجته كانت بترفض وكل مره تتحجج بانه تعبان وانه مش انه نايم وانه وانه وفي مره من المرات راحت زق عليها الباب ماري منيب ودخلت لقت عبد الفتاح الاسري مش عارفهم فاقد الذاكره تماما مش عارف حد مش عارف حاجه آه، في الوقت ده خدته آه، نجوى سالم وودوه المستشفى آه، طبعا آه، ودوه مستشفى فقيره هو ما كانش معاه حاجه آه، مراته استولت على كل ميراثه وعلى كل امواله آه، ابتدت آه، نجوى سالم وهند رستم يعملوا تبرعات كبيره جدا آه، عشان خاطر عبد الفتاح الاسري وفعلا اتبرع فيها آه، آه، فريد الأطرش بمبلغ كبير وعبد الحليم حافظ برضو اتبرع بمبلغ كبير وعاش فترة في مستشفى آه، المبرة آه، واللي زاد بقى على آه، عبد الفتاح الأسري إن البيت اللي هو كان عايش فيه آه، الحكومة هدته يعني اتهد بقرار من الحكومة آه، وده زاد آه، متاعبه جدا آه، لدرجة إن هو اضطر إنه ي- يروح لي آه، أو يسكن في آه، حي الشرابية في آه، يعني أوضة صغيرة كده يعني م- ما تلقش بفنان كبير زي عبد الفتاح الأسري لكن هو ظروفه كانت كده آه، كانت عايشة مع أخته وكانت بتشتغل عشان توفر له المعيشة آه، بعد فترة آه، عملوا له آه، مبلغ بسيط جدا ال- آه، نقابة التمثيل عملوا له مبلغ 10 جنيه في الشهر علشان يقدر يصرف طبعا المبلغ ده ما كانش بيسد احتياجاته ولا كان آه، بيصرف على علاجه آه، وكان بيضطر انه آه، ياخد من ده وياخد من ده زي ما قلنا بعد فترة آه، بسيطة قوي آه، سنة 1964 آه، توفى الفنان آه، الكبير آه، عبد الفتاح آه، الأسري آه، عن عمر بسيط جدا يعني ما يعديش آه، 65 سنة هو ما لا المقاسي اللي شافها في حياته في نهاية حياته آه، ودته لمنطقة تانية بعيدة خالص عن الطريق اللي كان رسمه آه، طول حياته آه، عبد الفتاح الأسري من ال- الفنانين اللي مش هيتكرروا أبدا آه، من الفنانين اللي وضعوا أساس آه، للإفيه في تاريخ السينما المصرية آه، حياته مليئة بالكوميديا مليئة بالفرح مليئة بالفنانين آه، لكن انتهت حياته حياة مأساوية زي ما قلنا آه، الله يرحمه هذا الفنان الجميل آه، اللي مش هيتكرر ابدا ومش هيتكرر ابدا آه، دور آه، المعلم بحبح دور المعلم حنفي في كل افلامه آه، تحيه كبيره للفنان الكبير عبد الفتاح الاسري آه، النهارده خلصت حكايتنا هو حكايته بسيطه قوي وما فيش كلام كتير هو انسان بسيط وحكاياته بسيطه جدا الله يرحمه آه، اشوفكم في حلقه جديده ومميزه مع كان زمان كل يوم أربع الساعة تلاتة ونص وهسيبكم مع أهل الفن وإسماعيل ياسين وعيني علينا يا أهل الفن الفن يا عيني علينا ناكل قر ونشبع زن وقلع عنينا يا عيني علينا يا عيني علينا العمر كله عرق ودموع وشبع او جوع وغنى وحرمان من اللي يسوى وما يسواش بفلوس وبلاش نتسمي كمان نسمع كلام زي الكرابيك ويقولوا عنا اللي ما يتقال شقانا بيسموه تهريج وحرق دمنا لعب عيال واحنا نهاتي يوماتي ليلاتي آلات وآلاتي وبنقول فن والجمهور فين يسمعنا منين مهله ودنين قربت اتجن عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا عين علينا يا أهل الفن يا عين علينا عين علينا يا أهل الفن يا عين علينا ناكل قر ونشبع دن وقلع علينا يا عيني علينا يا عيني علينا فنان وبنسميه فنان ده ماهوش انسان ومالهش حقوق مالوش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم ولا بد يروح ومستعد لازم على طول ان شاء الله امه تموت وابوه واي عذر ماهوش مقبول ولو عطش ما يقولش مبوه وهو بس رتوش على وشه نقوش تطلع بفشوش واسمه بتاع فن وكتير يعادوه وكتير ينادوه وكتير حسدوه خيبة نمبر ون وعيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا ناكل قر ونشبع زن وقلع عينينا يا عيني علينا يا عيني علينا ما بيحسدوش ليه ناس تانيين أصحاب ملايين من صنف قارون بيكسبوها بغمضة عين أو في دقيقتين قولكم يا قانون أما اللي يشقى ويرضي الناس غير المعايبة يا عيني مفيش وإن لطشت وياه يحتاج وإن يوم وقع مع كم قفيش لو يستلموه حالا يعموه الفتحة ياهو على روح الفن يا ما الفنان ابو صوت رنان شاف غلب زمان يا ما ده